ذكرتك ولادك ما تكونش نتيجة ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيها مين اللي بقلنا كل الناس بتروح وتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه لك عيلتك وولادك ما تكونش نتيجة ناوي تغير أول خطوة هتبدأ فيها
السلام عليكم وجيدة آه، زوجة الحقيقة لم تعد وحيدة فبعد زواج دام خمس سنوات كانت في رقم واحد عند زوجها الآن أصبحت وجيدة رقم اثنين الحكاية ببساطة إن هي بالفعل تزوج زوجها عليها دون سابق إنذار وبتقول وجيدة إن هي نموذجية يعني ليس هناك أي عيب هي ذات جمال وفي نفس الوقت عندها الولد فما الدافع لوجود زوجة تانية أو يأتي الزوج ليها بضرة فكما يقال الضرة مرة دكتورة عبلة مرحب بحضرتك معانا ويا رب دايما معانا على شاشة قناة ربنا اقرأ يخليك واحنا يا رب.
ما زلنا مع سلسلة الأسرة الجميلة والوصايا الجميلة النهاردة بنوصل ل... يمكن حلقة حرجة شوية وموضوع حرج شوية وأسأل حضرتك يمكن في البداية بتقبلي فكرة الضرة
بسم الله الرحمن الرحيم اولا لازم نعرف جت ازاي في شرع ربي لم تاتي على سبيل الوجوب وانما على سبيل الاباحه اذا كانت هناك حاجه لمثل هذا الامر يعني يجي واحد يقول لك انا لازم اعدل واقول له طب ليه يا ابني مراتك فيها حاجه ابدا جابت لي الولد والبنت ولطيفه ومحترمه طب وعايز آه، سنه وطبعا كده لا فاهمين حاجة ولا يا ريتنا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا لما بنفكر ان احنا آه، نعدد وبنقول بس بنقلد الرب بن- يعني سنة ف آه، يعني الموضوع محتاج مننا وقفة ومحتاج نفهم صح عايزين نعرف آه، يعني الحكاية حكاية الضرة وليه آم، بالتحديد زي ما حضرتك قلتي ان في ناس عايزة فقط انها يعني آه، تمشي على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورغم ان زوجته رغم وجيدة حالتنا معانا النهاردة ان هي ذات جمال وعندها الولد فاحنا بنقول ليه اتى ب- ليها بضرة واحنا بنقول انها هتؤدي الى مشاكل كثيرة يعني ن- نتحدث عن هذه الحالة اه بالنسبة ل- لوجيدة ربنا يعينها طبعا يعني الست حلوة وجابت لك الولد والبنت وعاملة اللي عليها زي ما بتحكي مم.
وزي ما سمعنا كده آه، كله يتزوج عليها اولا ده حتى هيعكر صفو حياته مش هيديله ال- الاطمئنان و- والانسجام والهدوء وبعدين يا اخي هو في حد قادر على زوجة واحدة اما تروح تجيب واحدة تانية يعني لازم نفكر هي في الاخر مجرد ما بتخلص ال- الزهوة الاولانية زي ما بيقولوا كله بيتساوى نعم.
طالما ان الست اميرة وحلوة ولطيفة ومش مش مطفشة زوجها نعم.
آه انما انا هرد عليكي بقى آه، من وجهة نظر اخرى هناك من يعيب علينا او من آه، يتحدثون عن الاسلام باعتباره انه بي- يعني يبيح التعدد وعايزه اقول يا اخوانا التعدد ما هواش صناعه اسلاميه فقط عايزه اقول يا اخوانا الاسلام يعني ما جاء في هذه المساله بجديد بالعكس ده حدد اللي كان آه، معروف فيما ق- آه، من قبل يعني لما نيجي نرجع للحضارات القديمه هنلاقي الحضاره المصريه القديمه آه، آه، تحتمس حتب الثاني والثالث وتحتمس الثاني والثالث ورمسيس كان عنده 162 ابن منهم حدا- 111 ولد تعدد شوفي بقى عدد آه، قد قد ايه إيه.
آه، هنلاقي برضو ال- الروما- ال- ال- الفا- الفارسية في الزردشتية كان هناك تعدد هنلاقي حمورابي في الدولة الأشورية آه، آه، آم، يعني أباح التعدد هنلاقي أفلاطون إدى في اليونانية والأباح ال- شيوعية النساء يعني القضية مش احنا بس باين هنلاقي الديانة اليهودية أيضا كان آه، داود عليه السلام متزوج من 99 امرأة ولما جه المسيح عليه السلام قال ما جئت آه، لأنقض الناموس وإنما لأتممه ف آه، يعني الرعيل الأول للكنيسة كان يؤمن بالزواج وبالتعدد أيضا لكن هناك حكمه الحكمه يعني حكمه الاسلام والسماح بالتعدد هناك حكمة, حكمه حكمة وحكمة كبيرة بس جت في معرض ايه في معرض الخوف من ظلم اليتيمة يعني ان كنت بقى يعني تح- تتحرجوا من كان ايه الحكايه كانت اليتيمه تبقى عند وليها فعلشان ما يدفع لهاش مهر ولا حاجه يقوم يتجوزها وياخد فلوسها ولا يديهاش حاجه مم.
فلما ظهرت او نزلت الايه التي تامر بالحفاظ على اموال اليتامى وكذا آه بدات الناس تتحرج فقال لهم اذا كده كده ابعدوا خالص عن دول واتجوزوا غيرهم واحده ولا اثنين ولا ثلاثه بس ابعدوا عن هذه نعم.
السكه مم.
يعني شوفي قد كده جت في معرض انهاء الظلم او رفع الظلم عن اليتامى نعم.
آه، هنلاقي الحقيقه المراه تعدد ايضا بس المراه تعدد على التوالي والرجل يعدد على التوازي مم.
آه انما التعدد في الاسلام له شروط وشروط قاسيه جدا أيوة.
يا ريتنا نفهمها مم.
اولا العدل
وده شيء قضيه صعب العدل دي جداً.
قضيه مش سهله مم.
والناس فاهمة طبعا ولن تعدلوا يعني اوعوا تتجوزوا مم.
لا لن تعدلوا فلا تميلوا كل الميل يعني مم.
هناك بعض الميل مم.
الميل القلبي يعني ان هذا قسمي فيما املك فلا تؤاخذني يا ربي يعني فيما ولم املك تع- ولا املك اه لكن لا لم تعدل في جزئيه العاطفه ليست في آه، جزئيه بس التحقيق.
استكمالها فلا تميلوا كل الميل يعني اذا في هناك ميل جزئي مسموح به نعم.
انه في واحده هو يعني اتجوز تاني ليه الا اذا احبها نعم.
ما هي دي برضو من الاسباب التي تبيح ان يتزوج يعني تحط في آه، في موقف هل يقع في الحرام ام يتزوج مم.
يبقى في الحاله دي نعم.
بنقول له تزوج نعم.
عشان ما يقعش في معصيه انما العدل كيف يكون العدل اولا العدل مع الله يعني اوعى بجوازك تاني بعد ما كنت بتقوم وتقوم الليل وتروح تصلي الفجر في الجامع مم.
هتكسل بقى تروح يبقى خد بالك انت كده ضيعت السبب الحقيقي لوجودك في الدنيا وما خلقت الانس والجن الا ليعبدوني مش مم.
الا ليتمتعوا مش نعم.
الا ليتقلبوا بين النساء مش الا لأ خلي بالك انت اتوجدت في الدنيا لان الدنيا مزرعه الاخره قدمت ايه لربك سبحانه وتعالى قضيتك الحقيقيه هو ده المحك الحقيقي لوجودك مش المتعه نعم يعني في ناس برضه لازم تفهم الحقيقه مش در... مش للمتعه الدنيا مش للمتعه بس نعم زي ما بيتصور البعض هذه واحده العدل العدل مع الله مم.
العدل مع الوالدين يا ترى في زحمة جوازك من اتنين من وجيدة وعلية ولا سنية لقيت وقت تروح تزور أمك وأبوك مم.
لقيت وقت تسأل على خ- خالتك وخالك وعمك وإخواتك لقيت وقت تصل أرحامك مم.
لقيت وقت تقول كلمة طيبة معاهم مم.
مفيش يبقى ديك انت قصرت مرتين نعم.
العدل مع الزوجات نعم.
يا ما بيحصل انه مجرد ما بيتجوز الجديده مم.
يمكن بيسيب مع القديمه ان خالص.
معظمنا بينظر فقط لهذه الزاويه وهي العدل مع الزوجات وليس لا العدل لا كما لا لا ذكرتي لا لا.
اكثر من ده لسه زاويه نعم اسمعيني نعم.
العدل مع الابناء دايما ولاد الجديده هم اللي في الحضن واللي على الحجر وبيحصل بقى البغضاء والعداوه بين الاخوات واحنا كده ساعدنا على قطيعه الرحم العدل مع نفسك معاك انت نفسك مم.
انت عشان يعني تفتح البيت التاني وتعمل فيها بقى عنتر ابن شداد لازم تبقى صحتك كويسه قوي مم.
عشان تقدر تواجه لازم تبقى عندك قدرة مالية وقدرة صحية عشان تقدر ت- تنفق وتشتغل وتعمل مسؤول كمان عن هؤلاء الابناء مش ف- فقط أ- وكمان ولازم يبقى عندك طاقة ذهنية عشان تستوعب هذا الكم الهائل من الأبناء من ولاد فلانة وولاد علانة مم.
يبقى اللي جبته لنفسك ده يا ابني انت حدوتة كبيرة انت عايز ترتاح يعني بعد يوم من العمل الشاق المبني مم.
محتاج تنام في بيتك ترتاح تهدأ لكن خدي بالك دايما آه، يعني جوز الاثنين بتعرض لمثل ملوش حل مم.
آه، قصقصي ريشه فدي تقصقص ودي تقصقص لحد مش هيخلوا في راسه ولا شعره وف- وه- ولا هيخلوا في دماغه حتى لحظه يفكر نعم فيبقى حتى حرمت نفسك من من زوجه ت- تخاف عليك ويبقى تبقى قلبها عليك و- و- وخايفه على قرشك لا هي لحسن لو ما صرفتش هي التانية هتاخد مم.
يبقى ضيعت نفسك مرة واثنين وثلاثة واربعة مم.
فإذا قدرت تحقق العدل مع الله مم.
العدل مع أمك وأبوك العدل مع زوجاتك العدل مع أولادك العدل مع نفسك ما قضيتش على صحتك وعافيتك في خلال سنتين ثلاثة كانت الحكاية الحمد لله مم.
مفيش مم.
في الحالة دي اه، اتفضل اتجوز وإن كنت شايفة إنك يا ابني بتجيب لنفسك صداع ملوش حل حضرتك يعني اكيد سمعتي مشاكل كتيره جدا وقابلتك واجهتك مشاكل دقيقه وحرجه جدا في هذه الموضوع اخطر مشكله وجدتيها ضمن الزيجات او تعدد الزوجات
لا من جهة المشاكل المشاكل لا حصر لها مين اللي بيتاثر اكتر الأولاد مش الزوجه الأولاد الأولاد غلابة قوي طبعا ما فيش شك الزوجة مم.
بس آه، يعني أحيانا الزوجة بتؤثر أولادها عليها لكن جواها بيتحطم آه، يعني الحقيقة كل ما بناخد القضية على أعصابنا بنتآكل من الداخل مم.
أنا قابلت هذه السيدة وأولادها جت تشتكي لي معاها خمس أولاد وكانت حياتها حلوة جدا وسعيدة ووقفت مع زوجها وكبرته وكان مدرس بسيط اشتغلت معاه بره لحد ما كبرت أولاده وعملت له كل حاجة مم.
وبعدين نزل هو عشان يكمل بقية ال- ال- البيت بقى وبتاع مم.
عشان تنزل كان هم نهوا عقده هي استمرت سنة كمان عشان يجيبوا بقية الكماليات مم.
عبال ما نزلت فوجئت بانه على الشقة الجديدة جاب اتجوز واحدة تانية مين تفتكري اللي اتجوزها تتصوري مين بنت اختها يا الله تخيلي معقوله معقول دنيا مع- معقولة يعني مرار مرار وقهر طبعا بنت صغيرة وكان هم وكانت دايما بتستضيفها عندها وجدوها دون وتعمل.
علمها ولكنها كانت مفاجاه ابدا ولا تعرف اي حاجه ومعاه خمس اولاد زي الفل نصيحتك كانت ليها ايه دكتوره نصيحتي ليها البدائل الراقيه لانها بتموت قصادي زي ما بقول لك بتتاكل من الداخل نعم وفعلا بدات تمرض و... واحنا ايه احنا زي الغصن الغصن اذا ما اتسقاش بيدبل وبيموت فاحنا عشان كده اعزب سقيا محبه الله وتعلق بالله مم.
اعزب حبل وافضل حبل حبل الله المتين مم.
لان زي ما قلنا احبب حبيبك هونا ما وابغض عدوك هونا ما مم.
فتعلقها بالرجل واحساسها بالازمه والصدمه ضيعها كاد ان يضيعها واثنين من اولادها بقوا في حاله نفسيه فوق ما يتخيل عقلك مشكلة تانية برضو م- يعني نتيجة هذا الزواج عيلة كانت عايشة في رغد وسعادة والحمد لله ومبسوطين وفجأة السكرتيرة نح- ضحكت عليه وتزوجها ولدين من أولاده أدمنوا ال- المخدرات لأن البنت دي كانت بتلعب على واحد فيهم يعني السكرتيرة كانت مصرة تاخد واحد في العيلة دي عشان نعم عشان يعني تاخد ترتقي تاخد ترتقي.
الفلوس آه.
أو مم.
تاخد ال- ال- العز زي ما بيقولوا الهدف واضح الهدف واحد فولدين ادمنوا الخمر الام جابتهم لي اقسم بالله انا لحد النهارده مش قادره انسى مشاعر راسي كاد ان يقف الايدين من هنا كلها زي الدمامل من كتر ال- ال- مم.
الابر اللي بياخدوها نعم.
وشابين ده زي مش مدمنين الفل.
خمر بقى ده مدمنين مدمنين اه نعم كذا آه.
مم.
فيعني عايزه اقول ان دي كانت نتائج ما- يعني نتائج عمايل إن الأب مفيش زي ما شك.
بنقول آه.
باللغه بلغتنا اطفال بقى نعم يعني برضو عيلة صغيرة بعد ما كانوا في بيتهم وسعداء وكذا فجأة بقوا ضيوف غير أعزاء غير عند- مرغوب فيهم عند العم مم.
وعند الخال بعد ما كانت لهم لعبهم الخاصة نعم.
بقوا يداروهم كده علشان ما يعملوش دوشة مم.
فلو كل واحد فينا بيحب ضناه مم.
يفكر ألف مرة بدل ما نفكر في نفسنا في لحظة متعة مم.
هتنتهي وما يفضلش غير الهم ووجع القلب والمسؤولية نعم يفكر في انه حطم ضناه وهو عايش لان هذا ال- ال- الطلاق او ال- الزواج الثاني نعم.
او الطلاق نعم.
لا يصيب الا اكباد اولادنا دكتور عبلة آه، طبعا حالات كثيرة جدا وحضرتك يمكن بتقول لنا بعض الحالات اللي أثرت فيكي لدينا فاصل ولكن هتوقف عند سؤال هام جدا هل يشترط موافقة الزوجة شرعا يعني في أصل الشريعة آه، قبل زواج ال- ال- الزوج من الجديدة يعني أم لا؟
حاضر.
توقفنا عند سؤال هام جدا هل في أصل الشريعة كان لابد للزوجة إن هي توافق موافقة أو تصرح لزوجها إن هو يتزوج بأخرى أم لا؟ دكتور عبلة بسم الله الرحمن الرحيم آه طبعا زي ما قلنا فيه امور ربنا سبحانه وتعالى يعني من الحكمه ومن ال ال آه العدل ان يترك امر آه يعني آه الامور الحياتيه لإيه؟ آه ل- ل- للعصر نفسه او نعم.
ل- لولي الامر نعم.
يعني إيه؟ زي مثلا الزواج من الكتابيه نعم يعني في وقت مع انه مسموح به في القران الكريم مم.
لكن فيه وقت حرمه تماما عمر بن الخطاب مم.
امتى ليه لما استجد شيء لما وجد انهم انصرفوا عن الزواج بالعربيه وبدات تعجبهم المعلن الخضراء والملونه اللي جايه من بره وبداوا ايه يسيبوا هؤلاء فعشان كده آه، يعني صدر مثل هذا الامر ايضا آه، انه آه، ابطل حد السرقه في عام المجاعه نعم.
مع ان ده حد مم.
والسارق والسارقة فاقطعوا أيوة.
حد من نعم.
حدود الله نعم.
ولكن لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني آه، منحنا هذه الحكمة بق- ب- من خلال آه، ما ذكر في خاتمة كل آية يتدبرون ويعقلون ويبصرون والأمور دي لابد أن أن نتذكرها دائما وإحنا بنتكلم في مثل هذه الأمور نعم.
ولهذا إذا أجاز ولي الأمر أن يكون هناك أي خط دفاعي مم.
عن الأسرة سواء إعلامها سواء تحديد سواء لا يتم الطلاق إلا بإذن القاضي مم.
سواء لابد من الإشهاد كل هذه الأمور في مصلحة الأسرة ومن أجل الحفاظ على وحدة الأسرة مم.
فهذا جائز شرعا ولا بد لنا من الالتزام به طيب هنا ما وافقتش رفضت الزوجة آه.
زواج الزوج ورغم هذا هو يطبق شرع الله شرع الله سبحانه وتعالى هيقوم ب احنا مش ما احنا برضه هقول لك احنا عايزين نقول الشرط والشرط هذا لا يعني- يعني ان هو يأثم ولكنها زواجه صحيح نعم.
يعني يتزوج هو زواجه يرى إن صحيح زواجه صحيح وهو زواجه صحيح ولكن هناك يعني يلحقه بعض الاسم وان كان هذه آه، هذا الاسم يقدر بقدره ما معنى مم.
يعني مراته مجنونه مم.
لو قال لها هتقوم تحدف لقلب الشباك وهتحدف نفسها وراهم يقول لها ازاي ايوه ما ينفعش يبقى هنا مدى الحرمة يتحرك من ال- ال- الحرام إلى المكروه كراهة تنزيه وليست كراهة تحريم هنا المرأة ما هي بتقولك انا انا كده خدت حريتي في ايه ولا انت اديتوني كرامتي في ايه ولا خدت ولا رديت اعتباري ازاي بما اني انا لم اوافق على زواجه فبالتالي سواء اخد موافقتي ما خدهاش هي مش فارقة معاه لا هي وبالتالي- نوع من ال- برضه نوع من الكرامة لها مم.
ولا بد أن تكون متعقلة يعني إذا كان زي ما بقول لك واحد أجبر و- وياما بيحصل مم.
يعني احنا بنقول الراجل طفل كبير مم.
يعني ما يغركيش الشنب والدقن ولا ال- ال- القلم ما يغركيش الكلام ده ممكن يضحك على اي طبعا انا بك... بعض الرجال لحد يزعل مني بعض الرجال نعم.
وبعض النساء آه ممكن قوي ال- يعني يضحك عليه باي صوره من الصور نعم.
فيضطر انه لانه راجل محترم مم.
لن يقبل الحرام ولن يقبل معصية أكيد.
فيتزوجها.
نعم فالمفروض بقى الست تكون عاقله اذا حصل هذا ليه يبقى انا بعتبره ابتلاء بالنسبه لها مم.
لان يعني الضره مره مم.
يعني صحيح الضره مره مم.
ف يعني اذا كانت المراه من ال يعني من النوعيه اللي لديها قدر من التعقل يبقى بتستوعب الامر شويه ما تديش رايها ما تتكلمش وهي متعصبه ما نعم.
ترفضش الامر برمته لان حقها نعم.
هو هو مش بيستاذنها وخلاص وهيعمل اللي هو عايزه لا تقول له في الحاله دي لا طلقني مم.
هو في الحاله دي لازم يطلقها مم.
مش عايزه من حقها اه ومن حقها انها تشترط في عقد الزواج انه ما يتجوزش واحده تانية مم.
ومن حقها تكون تقول ان العصمه بايدها نعم.
يعني في امور كتير ومن حقها على فكره انها اذا تزوج عليها مم.
يدفع لها مبلغ كتعويض
ده مو يعني مقابل ده شرع إيه أو ده, كذا؟
ده بعض كيف الفقهاء تفصل اجاز هذا الأمور.
يعني اذا الجو اذا اتجوزت واحده تانية آه، يبقى هتدفع تبعت لي العماره اللي مش عارف فين او الشقه الفلانيه هاخدها ك- كرد آه، كرد اعتبار نعم.
يعني حقها منذ دم اشترطوا مثل هذا الامر المسلمون على عند شروطهم وعلى شروطهم فيجوز لها ان تاخذ هذا الامر مم.
آه، لكن احنا يعني بنقول من بداية عايزين ايه نفكر ألف مرة ما تاخدناش العاطفة ما ما ما- يعني اللحظة أصل المشكلة كلها بنتي لحظة نعم هي لحظة نعم لحظة الجنونة دي بتبقى ثانية وبعدين بقى تاخدوا تاخدوا الجدعنة والرجولة هتجوزك بقى خلاص يعني أنا ما يهمنيش مم.
لكن ما يعرفش إن في البيت ممكن هتحصل مشاكل كبيرة وبعدين بتختلف بقى طيب ماذا تفعل الزوجة إذا أصر زوجها على إعلامها وقام بزوج يعني هي تعمل إيه يعني في هذه الفترة حضرتك قلتي ابتلاء حضرتك قلتي ضرة مرة يعني في أشياء كثيرة المرأة احنا عايزين نضع أنفسنا مكانها ماذا نفعل ما احنا زي ما قلت ما احنا مش- نبقى يعني مش زوجة كل تعمل زوجة كل واحدة لها طبيعة وهناك فروق جوهرية بين النساء نعم هناك العاقلة هناك العاطفية هناك ال- ال- سريعة الغضب هناك السطحية جدا آه، آه، يعني هناك آه، ال- آه، التي تفكر بعمق هناك التي حساسة اللي يمكن تموت فيها مم.
الأمور دي موجودة كلها نعم.
انما اللي ك- اذا كانت بقى كرهاه ومش حباه ما تفرقش معاها لا، يلا مع خلاص.
الف سلامه نعم.
يعني انا اعرف واحده بتقول امتى يروح يشوف له واحده بس يحل عني مم.
يعني بتتمنى يتجوز عشان تلاقي مبرر تسيب هذه احنا الحياه لا خلينا في الحالة لا اللي انا هي- انا بقول لك آه، يعني مم.
الامر مم.
بيختلف أنا بحاول بس إن هناك أنا، آه، فروق جوهريه بين النساء يعني نجد طريق لكن هي غالبا ما بيقولش لان هو احيانا بيلجا للزواج السري مم.
فما بيقولش آه ولان كمان المأذون لازم هو اللي بيعلمها نعم فهو بيبتدي هو اللي يقول انما غالبا بيلجأوا للزواج السري وسواء كان مسيار او العرفي عرفي.
اللي فيه شهود فهو نعم.
صحيح ايضا نعم آه انما في الحاله دي بتجيلي الست تقول لي ايه مم.
انا شاكه ان جوزي اتجوز
بتحس الست اه مم.
فإيه- بتشعر فشوفي بقى ليها حضرتك قلتي لي قبل كده طبعاً.
عندها فطنة وعندها ذكاء المرأة دي خاصة بتحسها بكل الطرق يا نعم.
حبيبتي نعم.
اولا نظرته لبيته مش هي يعني بدا يبص عيوب العيوب اللي كانت موجوده يعني يا ده انت كبرتي مم.
ده إيه ده ده تحت ده تحت عينيك اسود قوي مم.
ما كانتش بتتقال العبارات دي أي.
البصه آه، الطريقه الاحتواء مم.
ال- الاعجاب لكن في نظره كده يعني آه، آه، ما قبلك على كده قبلك مم.
خلاص دي دي تقتل الست تقتلها مم.
انه يعني يحسسها انه يعني باقي عليكي اهو جاي وخلاص في المرحله دي الست لازم تكون حساسه قوي لانها بتقولي انا شعره ان جوزي اتجوز فبقول لها عرفتي ازاي ازاي
فبتقول مثلا يعني لا يقربها مم.
خالص ودي مش عادته اي مش عادته دي ابدا م- آه، يتساوى عندها لبس احمر لبس اخضر لبس ابيض كان زمان يقول لها لا ما تلبسيش كده لا افتحي لابسه كذا مم.
برضه الامور دي ما تفرقش مم.
عايزه اروح عند ماما روحي يعني بدأ عايزه بس يتهاون روحي في كده تهاوت آه، شوية في بعض فبت- الأمور فبتقول لك الله، مش هو ده اللي كان عامل لي رعب عارفه بقى نصيحتي لها ايه يا بنتي مم.
اوعي تحسسيه انك عرفتي ليه لانه في المرحله دي بيبقى حريص على اسعادها بيعمل حاجه ما كانش بيعملها قبل كده بقى اوفر في اسعادها ال- المظهري نعم يعني حاطط عده اقنعه نعم. مم.
على وجهه وعلى تصرفاته و- ومتكلف بس ده في مصلحتك مم.
تقول تلاقي جاي افت- اللي يمكن ما افتكرهاش من 20 سنه في هديه جوازها نعم.
وجايب لها هديه دي حاجات كده طب يعني ما هو خالص.
الحالة على غير العادة هي بسرعة ما هي- عقلك كده ما هي هقول لك حاجه ما انا مم.
هحكي لك يا مم.
بنتي ف- نصيحتي لها دايما اوعي تحسسيه اذا كانت نزوه مصيرها هتخلص مم.
واحده بقى مره قالت لي انا مش قادره استحمل يا بنتي يا بنت ما سمعتش كلامي قالت له عارفه النتيجه قال لها ايه؟ قال لها ايوه اتجوز مم.
وان كان عاجبك يعني مواجهة المواجهة صعبة قالت من له مش الأفضل- عاجبني قال نعم.
لها تاني يوم جابها في البيت قال لها اتفضلي انت بقى بره خلاص خلاص مم.
طيب ما تخليني باحترامي احسن أيوة وبعدين ممكن قوي تبقى نزوه ممكن شايفها هي الست اللي ما ينفع- ما ينفعش يجرحها مم.
ممكن شايفها ام عياله اللي- يعني ممكن قوي يكون حاسس بيها مم.
ليه مش مديه لنفسك خط رجعه عشان يرجع لك تاني أيوة.
وزي ما قلت الرجل طفل كبير ممكن انت نفسك ت- تديله ال- اللي كان ناقص مم.
اللي نسيتيه فتره ال- العمر اللي الجميل كان معجب بيكي فيها اللي اهملتيه نعم.
فتره العمر الجميل مم.
اهملتي نفسك واهملتي بيتك حاجات كتير قوي مم.
ده انت لو غيرتي لون الستاره هتعملي بهجه في بيتك نعم.
لو غيرتي شكل بيتك لو غيرتي شكل الانتريه والصالون وحطيتي سجاده جديده و- ومفرشين ثلاثه هتعملي لو حطيتي كام ورده في البيت هتجذبي مم.
نظره نعم.
لو عملتي له اكله بيحبها هيسعد بيكي بس المهم اتعلمي انك تبقي رابطه الجأش مم.
وتحزمي امرك عشان ما تضيعيش اخر فرصه جميل احنا عايزين نلحق برضو فرصة تانية قدامنا ثلاث دقايق يا ترى حكم طري ممكن يكون في علاقة مثلى ما بين ال- الزوجة الأولى والتانية حضرتك بتشوفي فيه أمثلة
الحقيقه مش عندنا احنا مم.
اه يعني في ناس عندها هذه القناعات نعم آه، يعني انا هقول لك بمنتهى الصدق انا مره كنت في احدى الدول الخليجيه وب... وكنا بنحل مشكله العنوسه ف... فعرضنا يعني آه، عده حلول فواحده قالت لي طب ما يمكن ما ينفعش بقى هنا يصلح التعدد قلت لها طبعا يصلح لان يعني من علامات الساعه ان هيكون لكل خمسين آه، فتاه آه، القيم الواحد واحد
و... و- والنهارده في تغير غير عادي في آه، ال- في ال- الامور الحياتيه والنهارده في خلفه البنات اكتر من الاولاد مم.
فممكن قوي لو كل واحد دور في اسرته انا بقولها والله مم.
يعني حل وليد اللحظه نعم.
لان كانت نسبه العنوسه عاليه جدا جداً.
في هذه البلد مم.
فوجئت كان عندي محاضرة عندهم بعدها بسنتين فالزوج بقى بيحكي لي بيقول لي احنا عملنا بهذه النصيحة بس حصل حاجة يا دكتورة انا آه، قلت لها خلاص في فلانة قريبتنا عندها حاجة و40 سنة وفلانة مم.
عندها 55 سنة وفلانة كذا انا هاخد قالت له لا مش انت اللي تختار انا اللي اختار لك نعم كمان اه ففعلا اعرف آه، بنت جوزت زوجها لاستاذتها مم.
فيعني في امثله بس نادره مم.
لانها محتاجه درجه عاليه قوي من الايثار نعم.
ومن العطاء نعم.
وده صعب على المراه مم. مم.
فربنا يهدينا جميعا يا رب يا رب طبعا حلقتنا فاتت بسرعه جدا لان موضوعنا كان يعني لابد ان احنا نتمحص الضرة فيه شوية.
مرة.
الضرة مره آه، انا بشكر حضرتك واكيد احنا يعني لازم بالموده والرحمه حتى لو في بعض هذه الحالات يعني عشان نرضى على الاقل يعني بشرع الله اللي ربنا يعني اعطاها آه، للرجل الحقيقه يعني زي ما احنا سمعنا هذه الوصيه لك كلمه اه اذا كنت فعلا بتحبي زوجك لان ما- ممكن تقول انا بحبه نعم فعشان خاطره وعشان خاطر بيتك يفضل عامر مم.
حاولي تع- تصلحي علاقتك بزوجته التانية مم.
وبأولاده وجمعيهم مش هينسالك ده أبدا وهيبقى أنت الحضن الكبير والبيت الكبير آه، يعني لن اكمل اي كلمه ولكن هقول الى اللقاء أهلك عيلتك ولادك ما تكونش نسيب ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيه مين اللي باقلنا كل الناس بتروح وبتيجي اسأل نفسك مين بيحبك حب حقيقي مين محتاجك مين بيحب انك تحتاجه عاش علشانك لما بيحزن انت علاجه عيلتك وولادك ما تكونش نسيب ناوي تغير أول خطوة هتبدأ بيهم
من اكثر آه، يعني الرجل ام المراه في الغيره لو حاجة ما عجبتوش ممكن يتصرف تصرف مش, مش طبيعي مم. مم.
وعشان كده الست الصالحة ما تغيرش جوزها نجد الرجال يعني قلوا او قل آه.
من غار على زوجته مش عيب يبقى فيه يوم للتزاور النسائي نعم مش عيب نعم و- ويبقى في يوم للتزاور الرجالي يبقى الح- العمليه سداح مداح كده يجي الزميل يحكي لها انا زعلان من مراتي دي مراتي قالت لي وانا جوزي قال لي